تسعينات اف ام اجمل ذكريات
في مشوار الحياة بنقابل ناس كتير وبيربطنا بيهم علاقات منها اللي بيكمل ومنها اللي لأ أي علاقة بيكون ليها إيجابيات وسلبيات وعلشان كده لازم ناخد بالنا لما ندخل في أي علاقة جديدة عشان الموضوع ما يتطورش وتتحول لفوبيا فوبيا إيه؟ فوبيا العلاقات لو عايز تعرف شد لك كرسي بقى وتعالى وأنا أقول لك أنا أمير الغمري وأكون معكم في برنامج شد لك كرسي
شد لك كرسي مع أمير الغمري كل يوم خميس الساعة تسعة ونص بالليل على تسعينات اف ام
مساء الخير على كل مستمعي تسعينات اف ام انا امير الغمري وبرنامج شد لك كرسي افكركم برقم تليفوننا للي حابب يتواصل معنا 01000 42 7894 وسؤال الحلقه النهارده هيكون ايه العيوب اللي لو لقيتها في شريكك مش هتعرف تكمل معاه حاول تفكر كده وتشوف ايه الحاجات اللي لا يمكن تتاقلم عليها صفات طباع عيوب مستحيل تعرف تعيش معاها بالرغم ان العلاقات فيها جزء تضحيه وتغيير وتقبل الاخر في البداية حابب أشارككم حاجة كده زي حكاية وهقراها بلسان اللي بعتها بيقول الحكاية بدأت لما كنت قاعد في مرة في مكان كده وسط ناس كتير شدني فيهم واحد عرفت فيما بعد إن هو زي مقاول أو تاجر بس تقدر تقول كده إني ارتحت له أول ما شفته مرة والتانية وبدأ يكون بينا كلام اتعرفنا على بعض وبقى في بينا تواصل بالرغم دي مش عادتي إن أرتاح لحد في فترة بسيطة وعشان كده ده اللي شجعني إن آخد القرار إن أشتغل وأستثمر معاه قلت له بص أنا هديلك كل حاجة معايا ويلا بينا نشتغل سوا متسرع أنا عارف بس كنت ماشي وقتها ورا إحساسي هو رحب جدا بالموضوع في الأول أو تقدر تقول ده اللي كان باين وقتها شوية وقال لي بص معلش الموضوع ده خسر وربنا يعوض عليك بس ايه رايك نعوض في حاجه الريسك بتاعها اقل شويه عشان يعني انا عارف انك خسرت كتير وانا عايز اعوضك ومش هتندم الصراحه اغراني وقلت انا مرتاح له فوافقت ودخلت معاه باللي كان باقي معايا وقلت على البركه يمكن اعوض خسارتي شويه وقال لي حظك كده معايا للاسف الموضوع خسر تاني ومعلش بقى بس انا مش هسيبك الا لما الاقي لك حاجه تعوض بيها خسارتك وفضلنا على الحال ده فتره لحد في يوم جه وقال لي ابشر عندي ليك خبر حلو احنا هنبقى شركه بالنص قلت له بس انا مبقاش عندي حاجه قال لي ازاي دي حاجه مضمونه وهتعجبك بيني وبينها فكرت فيها العرض مغري ده بيقول لي شركه يعني مستحيل يدخل في حاجه خسرانه يمكن فعلا حاسس بالذنب وعايز يعوضني كل ده ومعرفش ليه انا كنت مرتاح له وقتها رغم كل حاجه حصلت المهم قلت له تمام ورحت اخدت كارد وقلت بقى فرصه نبدا على كبير ما هو اكيد يعني مش هيخسرني وشكله واثق المره دي مفيش شويه ولقيته بيكلمني ويقول لي ها ايه الاخبار قلت له تمام انا جاهز وانت قال لي تمام بس انت عارف اني خسرتك قبل كده كتير صح قلت له مظبوط طب ايه قال لي بس انا بفكرك ان مفيش حاجه مضمونه الصراحه انا ما فهمتش قصده ايه وقتها قلت هو خايف من ايه خايف ان الومه مثلا مش المفروض ان احنا شركه من لخبطتي وقتها قلت له يا عم انت خاف ليه؟ ما تخافش انا ضامنك ومعاك مع ان انا اللي كنت محتاج ضمان وقتها مش هو بس طريقته حسستني ان المحتاج يطمني مش هو اللي يطمني لا ده انا محتاج اطمنه على اساس يعني انه اول مره يشارك حد وانه بيقول انه ما عملهاش قبل كده المهم طمنته واديته كمان ضمان اخد الضمان من هنا وقال لي بص معلش الشراكه دي مقلقاني وانت حظك دايما معايا وحش قلت له بمعنى قال لي مش عارف بس مش مطمن انا سكت وقلت بيني وبين نفسي ايه ده ده انا رحت سحبت قرض على مسؤوليتي وكمان مديله ضمان طب هو عمل كده ليه طب والقرض اللي انا اخدته قلت له شكلك كده انت مش عايزني شريك صح قال لي لا يا عم انت فهمت ايه انا بس خايف ومقلق قلت له تمام انت كده ضحكت عليا ودبستني عوضي على الله بقى ومكسبي اني اتعلمت اه العلام سعره غالي بس الواحد عرف انه ما يتعشمش ويكون حريص اكتر من كده طبعا بعد القرض انا خسرت كل حاجه وقتها وخسرته هو كمان لان رصيده بقى عندي هو كمان صفر ما بقاش الشخص اللي برتاح له ولا له مكان عندي زي زمان اول ما شفته هتقول لي طب انت عملت كده ليه وليه وثقت فيه مره ورا التانيه هقول لك ما جاش في بالي ابدا انه هينسحب بعد ما رهنت عليه انا رهنت واخدت القرض عشانه كان عندي امل ان انا اعوض سوا خسارتي ولحد دلوقتي معرفش كان ايه في دماغه وقتها ولا اعرف هو عمل كده ليه يمكن هو فاكر انه ما خسرش وانه كمان طالع كسبان بس هو خسر وخسارته هيعرفها بعدين بس الصراحة أنا ما انكرش إني كنت معجب بذكائه وطريقته تقدر تقول عليه أستاذ قدر يضحك عليا كل مرة وأنا كنت بصدق بمزاجي بس هو في الآخر الواحد اتعلم وتوتة توتة خلصت الحدوتة شوف بقى التاجر ده يبقى مين؟ التاجر ده مقصود بيه أي حد بيستغل مشاعرك أي حد أناني والشراكة هي العلاقة اللي بينكم ورصيد بيتبني مع الوقت بالمواقف والأفعال ما تراهنش بمشاعرك ولا تتسرع إنك تدخل في علاقة مع تاجر مشاعر ولا مقاول علاقات ومش بس الشخصية الاستغلالية دي هي اللي هنقابلها لا في شخصيات تانية كتير هنشوفها وده بقى اللي نعرفه بعد ما نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا
هات حد وقاس عليه وجرب كل يوم تزيد هيعدي مرة مرتين في التالتة لأ بقى ليه ده كده انتحار أهون جهنم عندي لو في الجنة جنبك عيش ملاقيش ولا تقدير لكل اللي اتعمل ومفيش رد اعتبار خد بالك كده اللي ما بينا عمال يهون وبتتقطع ما بينا خلاص كل القيود فوق نتحسر حاجات حلوة هتتكسر يا خوفي تحس متأخر وأكون اعذرني خدت قرار فوق خد بالك كده اللي ما بينا عمال يهون وبتتقطع ما بينا خلاص كل القيود فوق لا نتحسر حاجات حلوة هتتكسر يا خوفي تحس متأخر وأكون اعذرني خدت قرار الضربة توجع مرة عارف التانية تعمل
انتم مع شدلك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
تخيل كده تكون ماشي في طريق ولقيت يافطة مكتوب عليها احترس أمامك حقل الألغام يا ترى هتعمل إيه؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل وأنت ماشي ومكمل في أي علاقة هتلاقي في طريقك ألغام شطارتك بقى يا حلو إنك تقرا اليافطة وتاخد بالك منها قبل ما تكمل في الطريق ده عشان اللغم ما يضربش في وشك الألغام دي هي شخصيات لازم تخلي بالك منها وكمان تبعد عنها نبدأ بلغم الشخص المستغل ده بقى تعرفه انه مش همه الا نفسه الانا عنده عاليه قوي اناني مصلحته فوق اي اعتبار دوره انه يستنفذك بيتغذى على المصالح هو عارفك ومقرب منك لسبب ما طبعا مع اختلاف الاسباب بس هو معاك عشان حاجه معينه هو عايزها هيفضل يقرب منك لحد ما يحس انه خلاص انت بقيت ملكه وهي دي المرحله الاولى اللي هو بيتعب فيها نيجي بقى للمرحله التانيه اللي هي مرحله تعالى بقى اخد منك اللي انا عايزه في المرحله دي بيبان السبب الحقيقي اللي خلاه يقرب لك وتعددت الأسباب والاستغلال واحد سهل يستغل طيبتك اهتمامك ياخد من مشاعرك يستغلك ماديا يبتزك عاطفيا بيستحوذ عليك انت خلاص بقيت وسيلة بعد ما كنت غاية هو مش هيشوفك إلا الحاجة اللي هو عايزك عليها ولو حصل وخلاص ما بقتش بتعرف تعمل اللي هو عايزه سواء بقى انت فقت او يعني ايا كان سبب التقصير هنا هيبيعك في لحظه ما تفكرش ابدا انه هيتمسك بيك او اصلا يتعب عشانك لان اهتمامه بيكون في الاول بس وغالبا بيكون اهتمام مزيف ملوش طعم هو شايف ان كل حد حواليه ليه دور معين وكل واحد وهيجي يوم ودوره ده يخلص وقتها سهل جدا يدور على غيرك ويبدلك بناس تانية المهم يوصل اللي هو عايزه اللي زي ده وجوده في حياتك أذى سيبه ما تحاولش تصدق اهتمامه مهما كان احتياجك للاهتمام ده في الأول لأنه مش بس هيدخلك بالاهتمام لا ده عنده مبدأ إن كل واحد له مفتاح هيفضل يحوم لحد ما يوصل لك ما تخليش حد يستغلك بسبب احتياجك ما تسلمش حد مفتاحك إلا لما تلاقيه بيستحق ده ما تساعدش حد إنه يخلص طاقتك اللغم التاني هو لغم الشخص الناقد زي ما بيقولوا كده ما بيعجبوش العجب انت دايما مقصر في حاجة دايما بيلومك مثالي فقط في اللي له لكن في اللي عليه عادي يعني لو ما اتعملش يقلب عليك الترابيزة فكل مرة حاولت تواجه مشاكله بيبسط أي خطأ هو عمله ويسخن قوي عليك لو غلطت يكبر مواضيعه دايما ويحسسك قد إيه أنت مهمل وإنك محتاج تتعب شوية عشان ترضيه مهما تعمل له هو غالبا مش هيقول لك شكرا لو قدت صوابع ايدك التسع شمع هيقول لك ايه ده هو العاشر مش منور ليه ده حرفيا زي الافيه بتاع عمرو عبد الجليل هو التلج مش ساقع ليه لغم الشخص البخيل البخل انواع في بخل الماده وفي بخل المشاعر الشخص ده ناشف جامد في كل تعاملاته معاك قاسي ما يعرفش يطبطب عليك الحنيه في قاموسه معناها ضعف حريص جدا في مشاعره ناحيتك مش بس حريص لا ده هيحرمك منها اصلا يا اما هو شايفك ما تستحقش ده يا اما لسه مش واثق فيك يا اما هو طبعه كده الشخص ده ما تستناش منه ان يبادلك نفس المشاعر ده انسان مشاعره مقفول عليها بيخبيها عنك قصد محتاج مجهود وتعب عشان تعرف تتعامل معاه لما تقرر تفضل في العلاقه دي ما ترجعش تلومه ولا تقوله انا مش حاسس بمشاعرك ما تستناش ده منه الشخص ده يا اما اتحرم من المشاعر وهو صغير وكانت تربيته جافه وناشفه هو اتحرم فبيحرمك انت كمان او انه كان حد عادي جدا بس مع الوقت وبسبب تجارب فاشله اتغير للاسوا وخصوصا لو كان شخص محب بزياده وخصوصا اكتر لو كانت التجربه دي مع حد استغل مشاعره مع كل علاقه فاشله هو بيفقد جزء من مشاعره نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الألغام الشخصية
فكرت كتير قبل ما اجي يا ترى اقول لك ولا لا قررت اقول خلاص عادي لاني فعلا عندي حق انت اغرب حاجة عرفتها انت صفحة سودا قفلتها صدمة عمري بأمانة فترة ذل ومهانة يا أكتر سيرة كرهتها انت أغرب حاجة عرفتها انت صفحة سودا قفلتها صدمة عمري بأمانة فترة ذل ومهانة يا أكتر سيرة كرهتها كنت باقي وبغبائي بتحمل وعاني كنت بلغي كبريائي واقول هيتغير اتغير عشاني تحت شعار الحب كنت مش شايف قيمتي اتاريني ظالم نفسي وكنت بقلل من كرامتي وبالنسبة لعمر اللي فات تروح في داهية الذكريات ومش هقول اني ندمت عشان بجد انا اتعلمت فكرة انك تستنى الاحساس من اي حد زي ما تسقي ورد صناعي وتستنى يكبر بجد انت اغرب حاجة عملتها
انتم مع شد لك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
بنفكركم برقمنا للتواصل 01042 7894 مستني مكالماتكم للي حابب يشارك معايا في الحلقة هنتكلم بقى على لغم الشخص الهوائي جوزاء المزاج متقلب المشاعر هرمون التغيير ده حد ملوش كلمة موقفه معاك مش محدد شوية عايزك وشوية انت مش فارق معاه متمسك بيك وساعات يبيعك ما تفهمش ايه اللي في دماغه ما بيحبش يسمي العلاقة بيخاف يقول عليها اسم عشان ما تلوموش بعدها بيخاف يوعد لأنه عارف إنه ممكن يرجع في كلامه بيخليك مع الوقت تفقد الثقة فيه يلومك هو أنت ليه مش واثق فيا يخليك تلف حوالين نفسك مش عارف في إيه بيتعامل معاك اللحظة بلحظتها بمبدأ عيش اللحظة فرفش كده يا ببلاوي أنت إيه ما بتهزرش دوامات بيدخلك فيها وتفضل تلف في دايرة مقفولة لا هو مريحك ولا أنت عارف راسك من رجليك علاقة غريبة خطوة لقدام وخطوتين لورا بيجبرك دايما دماغك تفضل شغاله وتفضل تسال نفسك هو احنا ايه ولو سالته الرد دايما عنده جاهز وسهل بسهوله بسهوله هيرد عليك ويقول لك معرفش اللغم اللي بعد كده هو لغم الشخص الكذاب وده بقى الأسوأ على الإطلاق لما سألت السؤال ده على صفحتنا على الفيسبوك إيه هي الصفة اللي لا يمكن تتحمل وجودها في الطرف التاني في العلاقة كان تقريبا كده في شبه إجماع على الكذب الناس ما بيكونوش مرتاحين في علاقة فيها طرف بيكذب بتبقى علاقة هشة متعبة جدا للطرفين الكذب مش محتاج كتير عشان تكتشفه خليك انت بس مفتح حتى زمان قالوا ان الكذب ملوش رجلين مسيرك تكتشفه بس انت ما تغمضش عينك وهتشوفه لغم الشخص الطفولي ده بقى اعتمادي على غيره اللي عايز علاقة كده شبه علاقته بوالدته اللي كانت مدلعاه ومهنياه ويا حبيب عين أمه عايز كل حاجة تجيله في السرير عايزك مهتم طول الوقت عينك ما تغفلش عنه لو عمل حاجة هايفة وعبيطة لازم تقول له برافو انت بطل انت ازاي كده بيحب دايما اللي يطبل له ممثل بالفطرة بيمثل عشان يشوف لهفتك عليه بيمثل عشان يشد انتباهك بيحب المنظرة قماص يخصمك لو طلب منك حاجة وانت ما عملتهاش مشاعره رهيفة وشخصيته ضعيفة فنجري بق بس غلبان مش عايزة غير آه، نناه تشيل همه وتشيل مسؤوليته ملوش رأي بس ليه طلبات ولازم تنفذها يا إما هيخصمك لغم الشخصية الزنانة دراما كوين اوفر دوس النكد دول بقى ما بيعرفوش يتبسطوا متشائمين والعلاقات عندهم كلها مأساويات ما بيشوفش الا تلات ارباع الكوبايه الفاضي بيلح على كل حاجه بيلح عليك لحد ما يجيب اخرك يزهقك يتنفذ اللي هو عايزه يا اما يومك مش معدي تفرحه يقفلك تشجعه يحبطك دايما بيظن فيك ظن وحش قادر يكرهك في حياتك ويخليك تكره نفسك وتكرهه وناخد مكالمه مع تليفون الو الو مساء الخير مساء النور ازيك يا امير بخير الحمد لله تمام مين معايا انا معاك سميه اهلا وسهلا بيك يا سميه اخبارك ايه كله تمام بتكلمينا منين يا سميه
من اسكندريه اهلا اهلا بيك في اسكندريه كلها ميرسي عندي كام سنه يا سميه
آه 30
ما شاء الله تمام العمر كله
الو العمر كله ميرسي تسلم قولي لي متابعه معانا الحلقه من الاول
أه والله انا شفت السؤال ويعني دخلت سمعت الحلقه يا دوب خمس دقائق للاسف بس هسمعها كلها اكيد بعديها باذن الله بعد ما تخلص آه، بس السؤال عجبني فقلت آه، طيب قول لنا رايك حلقة. بس بالنسبه لي انا شخصيا بشوف ان في عيوب كتيره قوي تخلي الحياه تستحيل يعني زي ايه طيب فيها العيوب دي الكذب والخيانه آه، عدم تحمل المسؤوليه جميل الشك الغيره الزايده كويس كل دي انا شايفه من وجهه نظري ان هي حاجه ممكن تخلي الحياه مستحيله ما بين الشريكين آه نتكلم على الجانب الايجابي شويه لو في تفاهم فالحياه ينفع تستمر آه لو في موده فالحياه ينفع تستمر آه لو في ثقه لو في آه رحمه عارفين يوصلوا لعامل مشترك ما بينهم يحلوا بيه مشاكلهم فهنا الحياة تقدر تستمر لأن هما يمين شمال هيقدروا يوصلوا لحل المشكلة ده لو هما الاثنين يعني عايزين يوصلوا لحل
اه طبعا طيب تفتكري هل في صفه مش كويسه ينفع تتعاملي معاها ينفع تقبليها في اي حد
بتختلف من شخص للتاني آه في ممكن آه بعض ت- تتغاضى عن حتة إن هو بخيل بس آه في إيه في حاجة إيجابية تانية في ست ما تقدرش تتعايش مع راجل خاين مع إنه ممكن يكون موفر مميزات كتيرة قوي فكل شخص تختلف معاه إيه هو العيب اللي ما يقدرش يعيش معاه بقية حياته طيب تكلمي على البخل اللي هو بخل المشاعر ولا بخل اللي هو بخل الماده
والله في رجاله بخيله في النوعين بس هو البخل عموما سواء مشاعر او ماده ف يعني عيب وحش اساسا طب والعصبيه ايه رايك فيها ينفع تعيشي معاها ولا لا
آه عصبي آه انا شخصيا
مهم.
مش كل مستويات العصبيه اللي انا اقدر اعيش معاها لان كلنا دلوقتي اتحولنا بطبعنا او بطبيعه الحال اتحولنا ان احنا اشخاص عصبيين سواء أها.
الست او الراجل بسبب ضغوط من الحياه البخل.
والكلام ده
من ضغوط الحياه بالظبط.
من من الشغل من زحمه الشارع من مسؤوليه الاطفال من مسؤوليه البيت so so so حاجات كتيره قوي بقت بتخلينا already احنا كلنا عصبيين دي حقيقه فالفكره اللي احنا بنتحمل عصبيه بعض بانهي شكل
انا سالتك ليه لان لما سالت السؤال ده على الفيسبوك فلقيت ان في تقريبا الشغ- يعني ناس كتير جدا تقبلت ان هي تقبل حد عصبي بس ما تقبلش حد كذاب او خاين او بخيل ده كان في تقريبا شبه اجماع على الموضوع ده فانا قلت اتاكد منك هل دي حقيقه فعلا ولا لا
آه لا هو مش اجماع خالص لان مفيش آه الستات كلهم بنسبه 100% عمرهم ما يجتمعوا على حاجه واحده إطلاقاً يعني. اطلاقا اطلاقا ما فيش يعني احنا بطبعنا كبني ادمين اساسا استحاله تلاقينا كلنا متفقين على حاجه واحده وتقريبا دي الميزه الوحيده احنا لازم نكون مختلفين على فكره انا شايف ان الاختلاف ده ساعات يكون اختلافنا- آه، مهم يعني.
بالظبط بالظبط اختلافنا بنكمل بعض.
هو اللي بيخلينا نكمل بعض اللي بيخلينا نعرف نتوافق مع بعض دي حقيقه انت اه يعني انت عندك حته ناقصه فانا بكملها ان انا عندي حته ناقصه فانت بتكملها ده دورنا الله ينور عليك الست والراجل في حياه بعض هو ده دوره الله هو ينور عليك الناقص بيكمل التاني مش اللي احنا عالي على بعض مين فينا اللي هيبقى مسيطر اكتر ومين فينا هو اللي بس مين اللي هيكون يفهم بقى السفينة.
مين اللي يفهم انا سعيد جدا جدا جدا بمكالمتك واتمنى دايما تبقي على تواصل معنا باذن الله ميرسي, ميرسي جداً يا أنا سمية.
كمان اسعد ميرسي جدا شكرا اتمنى لك حلقه سعيده ربنا يخليكي ميرسي ميرسي.
باي باي باي
بتهتمي في وقت ما ببقى انا سايبك عشان ما انساش ما انا عارفك تموتي في اللي انساكي وما يهتمش فتهتمي وده طبعي وعيب ولا عمره يتصلح تعبت اشرح تعبت انصح اعيش ازاي انا معاكي انا غيرك ومش شبهك يا ريتك واحدة مضطرة وعايزة تعيش يا ريتك حتى في بعدي بتنسي النوم أراهن إن ده كله عشان ممشيش لو أرجع لك هتنسيني في نفس اليوم يا ريتك
انتم مع شدلك كرسي مع امير الغمري على تسعينات اف ام
زي ما سمعنا كده في المكالمة الأخيرة سمية قالت الشخص اللي هو الخاين أو الشخص اللي هو متعدد علاقات هو ده لغم الشخص الأخطبوط متعدد العلاقات وغالبا كلها علاقات عابرة وسطحية يحسسك إنك تعرف عنه كل حاجة بس حرفيا هو اللي يعرف عنك كل حاجة وانت لما تيجي تفكر كده مع نفسك هتلاقيك ما تعرفش عنه أي حاجة أوقات موجود وساعات بيختفي بيكون مشغول مع حد تاني ودايما كرييتيف جدا في أعذاره عنده 100 سبب يقنعك هو كان فين ومختفي ليه دماغه دايما شغالة بس عليك مش معاك الصيد عنده هواية والصراحة هو صياد شاطر بيعرف دايما يختار الطعم لكل واحد غير التاني ذكي جدا بس ده ما يمنعش انه بيكون مفضوح لغم الشخصية الضحية دايما محسسك بالذنب حتى لو مش انت الغلطان لازم دايما يحسسك انك مش مقدره وانك مش مهتم بيه وقد ايه انت مقصر في حقه وانه خلاص تعب منك ومش عارف يكمل اي مشكله هتكون دايما انت الشماعه اللي هيعلق عليها عذره اي مشكله هيقولك انت السبب لو كنت عملت كده ما كانش هيحصل كده لو المشكله هو السبب فيها هيقولك لا ما انت اللي خليتني اعمل كده ويضطرك تتاسف حتى لو مش غلطان وهكذا لازم يحس ان هو مظلوم علاقه مرهقه مرهقه ومتعبه للاعصاب انت دايما هتكون تحت ضغط عشان لازم تسعده وغالبا انت مش هتعرف اصلا هو زعل من ايه ولو سالته مالك طيب هيقولك ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك اصلا الاهتمام ما بيطلبش ما تخليش حد يحسسك انه بيعمل فيه خير لمجرد انه بيكون معاك وموجود في حياتك لو انت في علاقه من طرف واحد سيبها فورا دور على اللي يكملك يعليك يعرف قيمتك ويقدرك تبقى علاقة رايح جاي مش علاقة مصلحة ولا امتلاك خلونا ناخد شوية كده كومنتس جات لنا على صفحتنا على الفيسبوك لما سألنا سؤال آه قلنا ايه هي الصفة اللي ممكن تتنازل عنها عشان تعيش مع الشخص التاني او ايه هي الصفة اللي وقتها تقرر تنهي علاقتك آه شريف مصطفى قال بارد يكون شخص بارد ده مش ينفع يكمل معاه اما امير هارون قال التردد موني كمال قالت الغدر والخيانه وطبعا ما يكونش شرط بين راجل وست ممكن تكون بين الصحاب والاخوات اما ميدو رحيم قال الغدر اكيد وزود قوي على اكيد علاء عبد الله قال الانانيه ما ينفعش يعيش مع حد يستغله آه، ريهام ابو ورده قالت الصفه اللي ممكن انهي علاقتي بيها هي البخل وخصوصا لو بخل المشاعر اما اللي ممكن يعيش معاها او تعيش معاها هي العصبيه مو صلاح قال الكذب أما فاطمة بغدادي قالت البخل والكذب لأنها صفات بتبين إن الشخص أناني ومش متحمل المسؤولية سارة مصطفى قالت صفة الأذى لكن تعيش مع العصبية داليا معاطي قالت البخل والخيانة والكذب سارة عرفان قالت الخيانة والبخل والكذب زي ما شايفين أغلب الناس مقلقة من موضوع الكذب والخيانة بصوا يا جماعة أي حد فينا معرض إنه يمر بتجارب فاشلة وسيئة. أه مع الوقت ده بيخلينا نفقد جزء مننا ويا إما بقى نتقوقع عن نفسنا وننعزل أو نبدأ ننتقم من أي حد يدخل معانا في علاقة وناخد ذنب ناس بناس تانية والحلين أسوأ من بعض. لا ينفع نسيب الدنيا ونقفل على نفسنا ونحبسها ولا ينفع نرتكب جريمة في حق نفسنا وحق ناس تانية. الحل هنعرفه بقى إن شاء الله في الحلقة الجاية واللي هتكون الأخيرة بإذن الله في الموسم ده حلقتنا النهاردة خلصت بس كلامنا لسه ما خلصش استنوني الأسبوع اللي جاي إن شاء الله الساعة 9 ونص بالليل وبرنامج شدة كرسي وللحديث بقية طالما في العمر بقية أمير الغمري
حبي ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحلية انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنة مع اني عارفة ان الطريق اخره صراع لا انا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره صراع لا انا قادرة من حبك اخف ولا قد اعرف